الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله حبك الله كما حبيتنا وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله وصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم هنتكلم عن التفسير بس هعيد من الأول بقى فوائد من صلح الحديبية القصة إيه؟ المشهور بين الناس في قصة الحديبية قعدوا اختلفوا حوالين نصوص ال- المعاهدة ده اللي مشهور ومعروف عند بل- ايه قصة الحديبية من أصلها؟ عارفين قصتها ايه؟ قصة الحديبية من أصلها الشوق للكعبة اللهم ارزقنا الحج والعمرة وتابع لنا بين الحج والعمرة ويسر لنا الحج والعمرة وتقبل منا الحج والعمرة الرسول صلى عليه وأنا كنت لسه بكتب الصفحة الأخيرة في الجزء الثاني من السيرة إن شاء الله ربنا يتمها على خير وتنزل الصفحة الأخيرة كاتب فيها إيه إن من جوانب عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا الرسول خلق مجاهدا صلى الله عليه وسلم من أول ما اتولد أبوه مات ومن أول وبعد سنتين أمه تموت وبعد سنتين جده يموت وبعد سنتين إلى آخره خلق مجاهدا صلي عليه صلى الله عليه وسلم فالرسول هاجر للمدينة وأنا كنت أظن أن الرسول صلي عليه لما يوصل للمدينة ويقعد في وسط الصحابة بقى مفيش مفيش مشاكل يهدأ ويركن و... والرسول ينام ينام لكن الحاصل انه من اول يوم وصل المدينه باع السريه وبعدها بيومين ثلاثه يبعت يخرج في غزوه وبعدها بيومين ثلاثه بيجاهد المنافقين وبعدها بيومين ثلاثه صل... ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم آه، رسول مجاهد فالشاهد ان في وسط غمار من اول يوم وصل المدينه صلي عليه يا عم آه، من اول يوم وصل المدينه وهو مشغول كل يوم وبعدين يظهر المنافقين وبعدين مشكله عبد الله بن ابي بن سلول وبعدين وبعدين وبعدين ففوجئ بعد غزوه الاحزاب الرسول سار في قلبه الشوق للكعبه انه عدت ست سنين ما شافش الكعبه فقرر انه يعمل عمره قرار أنا هعمل عمر وأرسل في كل من حوله أن الرسول عزم على الخروج للعمر لأداء العمر فمن أراد أن ينفر فلينفر مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأن الرسول خالد يوم واحد ذي القعدة خطة نبوية عجيبة أنا من وجهة نظري الشخصية شخصيا الكلام ده محدش قاله فأنا ممكن أكون غلطان وأتوب إلى الله وأستغفره إن يبدو إن سيدنا النبي صلى الله عليه كان عايز يشبط العمرة في الحج يروح يعمل عمرة ها ويقعد لحد الحج أول ما خرج وصل الخبر لقريش عن طريق ال- قريش قالت أبدا لا يدخلها أبدا والله لا يدخلها عنق الرسول صلى عليه ودي أول فايدة قلناها إن عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم إن هو خرج للعمرة والشوق يقوده فلم يتردد ولم يستشر ولم يفكر في العودة مرة أخرى أبدا أبدا ما فكرش بل قال إننا نريد العمرة ومن صدنا عن البيت قاتلنا احنا هنعمل عمره يعني هنعمل عمره واللي هيرجعنا هنحارب رغم ان الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان كانت المدينه في خطر في الوقت ده قلناها في في- في المرات الاولانيه قبائل نجد المجاوره للمدينه متعاونه مع كفار قريش وكانت بتتحفز للهجوم على المدينه بعد غزوه الاحزاب. يهود خيبر بعد الرسول ما اجلى بني قريظه وكانوا اخر يهود في المدينه بنو نضير وبني قينقاع وبني قريظه خلاص كلهم خرجوا فيهود خيبر اتجمعوا بيتحفزوا للانتقام قريش كانت في قمه الزهد وجمعت الاحابيش وبدات تسلط المنافقين الرسول كان خارج وعشان كده الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم وهو خارج كان في اشكال ما هو- ما هو السهل ان اللي حوالين المدينه ما خرجش معاه من اهل المدينه واللي حوالين المدينه الا 1400 والباقي خافوا ده حتى ان المنافقين كانوا يقولون زي ما ربنا اخبر عنهم بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا فكروا قالوا خلاص يبقى الرسول واصحابه رايحين لحتفهم قريش هتدفنهم على حدود الحرم خرج صلى عليه ثبات ومواجهة الأخطار بعدم التردد وإذا فإذا عزمت فتوكل كان الخروج يوم الاثنين لهلال ذي القعدة سنة سبع من الهجرة انطلق الرسول صلى الله عليه وسلم ومما ظهر من عظمة الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة العقل الراجح والأفق الواسع والنظرة البعيدة والأناة والحلم والصبر الذي لا يعرف الحدود والعاطفة الفوارة الجياشة وعدم الاستجابة للاستفزاز أقول الخمسة دول تاني يا عم عمر صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم مما ظهر من أخلاق النبي وعظمة النبي صلى الله عليه وسلم واحد العقل الراجح اثنين الأفق الواسع والنظرة البعيدة ثلاثة الأناة والحلم والصبر الذي لا يعرف الحدود أربعة العاطفة الفوارة الجياشة خمسة عدم الاستجابة للاستفزاز المهم قريش أقسمت بأغلظ الأيمان أنها ستصد محمدا وأصحابه عن البيت وإن لم يأتوا إلا لزيارته واستنفرت ثمانية آلاف مقاتل معهم العوز المطافيل وخرج خالد بن الوليد في مئتي فارس على فرسانهم بالسيوف مدججين بالسلاح لصد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل هذا تأتيه الأخبار وهو سائل عشان كده قلنا الفايدة المهمة جدا انك انت مهما يوصلك من كلام انت برضه ماشي ماشي ماشي الى الله ماشي في طريق الدعوة ماشي في طريق الخير ماشي في طريق طلب العلم ماشي في طريقك ماشي على المنهج الرسول ماشي والاخبار تجيله والتهديدات تجيله وبرضه الرسول ماشي لو وقف ولا فكر يرجع هي دي ان المفروض ما تبقاش نفسيتك نفسية اللي بيفكر دايما يرجع فإن آفة الرأي أن تترددا متاعب مضنية ومشاكل عقي- عويصة معقدة واجهها الرسول صلى الله عليه وسلم كان بعضها كافيا لتحطيم أي أعصاب ومع ذلك اتسم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بالهدوء ومنع المعسكر من الكلام محدش يتكلم في الموضوع امشوا وانتوا ساكتين وبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين راى ان الجو جو حرب ارسل بسر بن ابي سفيان بس بسر بن سفيان ليكون عينا له على قريش ياتيه بالاخبار وسرعان ما أتاه الخبر صل عليه بصر بن سفيان بلغ من نجاحه في مهمته إلى حد المخاطرة فقد صاحب الجيوش المشتركة من القرشيين والأحلاف حتى استقرت في معسكرها في وادي بلدح ولم يتركهم إلا بعد أن رآهم يقيمون الأبنية ويضربون الخيام في هذا الوادي مصممين على صد المسلمين عن البيت بالقوة توجه بسر بعد ذلك ليلتقي برسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم في ذات الأشطاط من وراء عسفان على مسافة غير بعيدة من حدود الحرم وهناك أخبر أخبر بسر النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم وأنا عايز أقول لكم يا جماعة الفايدة اللي احنا قلناها المرة اللي فاتت آه، آه، ان ظهر في هذه الغزوة اسماء جديدة في الصحابة زي بوسر هذا زي سنان بن ابي سنان زي ظهرت اسماء جديدة الشاهد هناك اخبر النبي بكل شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بسر ما وراءك قال يا رسول الله تركت قومك كعب بن لؤي وعامر بن لؤي قد سمعوا بمسيرك ففزعوا وهابهم وهابوا أن تدخل عليهم عنوة وقد استنفروا الأحابيش ومن أطاعهم معهم العوز المطافيل قد لبسوا لك جلود النمور ليصدوك عن المسجد الحرام وقد خرجوا إلى بلدح وضربوا الأبنية وتركت عمادهم أي قادتهم يطعمون الجزر أحابيشهم ومن ضوى في دورهم وقدموا الخيل عليها خالد بن الوليد في مائة فرس وهذه خيلهم بالغم بالغميم وضعوا العيون على الجبال ورصدوا الأرصاد قال له في مشكلة خالد بن الوليد خرج ورابط بمتين على الطريق الرئيسي لاعتراض المسلمين بالقوة عندها سيدنا النبي صلى الله عليه خارج يعمل عمره مش عايز يغير نيته مش خارج يحارب يتحاشى قرر ألا يمر في طريقه إلى مكة بالطريق الرئيسي الذي يأتي من ناحية المدينة من ناحية الشمال اللي هو بيعدي على التنعيم غير طريقه وتفادى خالد بن الوليد عشان ما يصطدمش معاه وتحرك نحو طريق مختلف ليتجنب القتال ووصل إلى الحديبية بريدة بن الخصيب الأسلمي هو اللي قاد الجيش حتى وصلوا إلى الشميسي تنعيم من الناحية دي الشمس من الناحية الثانية وبينما كان النبي صلى عليه يقترب وأصحابه من حدود الحرم في منطقة الحديبية خلاص الرسول إيه احنا بنقول إن الشميسي ديت آخر الحل أول الحرم حد الحرم حد الحرم من الناحية دي زي ما قلنا التنعيم ومن الناحية الثانية الشميسي اللي هم فيهم الكمينين بتوع دخول مكة ربنا يعدينا على خير فالشاهد ايه انهم الرسول واقف هيدخلوا خلاص وهو داخل حدث حادث عجيب بركة الدابة سبحان الله العظيم كأن الله أراد بهذا الحادث العجيب أن يجنب الفريقين مأساة مجزرية رهيبة كانت وشيكة الحدوث لو اجتاز النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه حدود الحرم ودخل مكة لو الرسول دخل مكة كانوا يعملوا ايه هيحاربوه جوه مكة هيقتلوا المسلمين جوه مكة فعلى حدود الحرم بركة القصوى وكانت من أجود النوق المطاويع بركة القصواء مكانها على حد الحرم ولم تنهض من مبركها بالرغم من محاولة انهاضها وجاء هذا من هنا وذاك من هناك ذاك ينغزها بعود وذاك وهذا يجر من حطام وذاك يفرك الأذن وهذا يشد الذيل والقصواء لا تقوم ظن الناس أنها تعبت فعجزت فقالوا يا رسول الله لك دابة أخرى واتركها قال لا قالوا خلأت القصواء قال ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق وقلنا الفايدة ديت بقى اللي هي ايه الوفاء حتى للدابة شوف الدابة الرسول صلى الله عليه وسلم اعترف انها دي مش اخلاقها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلقت القصواء وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل والذي نفس محمد بيده لا تدعوني لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة سألوني فيها صلة الرحم وتعظيم حرمات الله إلا أعطيتهم إياها وهذا إعلان صريح من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مستعد من أجل حقن الدماء في الحرم التفاوض مع قريش إلى أبعد الحدود وأنه لن يليق الدماء ثم زجر ناقته فقامت فعاد بها راجعا فعادت فأمر أصحابه بالنزول في الحديبية وقرر عدم اجتياز حدود الحرم وأصدر بذلك أمرا فأطاع جميع الصحابة وانتشروا في الحديبية يشدون خيامهم ويبنون مبانيهم ويبركون ظهورهم وأول بحث بدأ عن الماء فلم يجدوا في المنطقة إلا بئر آه البيل دلوقتي ما زالت موجودة في الشميسي بس بئر ظنون قليلة الماء وفي ظر- ظروف المحن احنا قلنا من أصول الفقه الدعوي أن في المحن مناطق عمياء لا ترى فيها خيرة الله بجلاء ففي المحن بتلاقي الناس كلها أعصابها مشدودة زي ما قلنا كده في جو ال- ال- المحن ده جو عجيب تلاقي مفيش ميه مع ان في ميه في البير يعني بس هي ميه ايه ولكن مفيش ميه يقول ايه مفيش ميه ده احنا كده هنموت من العطش ده كده الناس ه- احنا كده ال- النوق هتنفق مننا ده كده الاكل هيعفن ده كده مش هنستحمى ده كده الامل هيدب ده كده ممكن في وباء الجو ايه يساعد على كده مفيش ميه مفيش ميه مفيش ميه مفيش ميه فطالب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة بالهدوء وانتزع سهما من كنانته وقال ائتوني بماء منها فأتوا إليه بماء وط- ونادى ناجية ابن الأعجم هذه اسم كمان جديد بسر بن سفيان ناجية ابن الأعجم سنان بن أبي سنان عشان كده كنت كاتب ان احنا في, في الوقت ده محتاجين استنبات قيادات جديدة المهم ناجية بن الأعجم قل دعاني رسول الله رغم ان حوالين الرسول ابو بكر وعمر وعثمان وعلي و... واسامه وانس و... لكن ندى ناجيه اشمعنى رزقه بقى دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين شكى حين شكى الناس قلة الماء فأخرج س- سهما من كنانته ودفعه إلي ودعا بدلو من ماء البئر فجئته به فتوضمض فتوضأ ثم مضمض فاه ثم مج في الدلو والناس في حر شديد وإنما هي بئر واحدة وقد سبق المشركون إلى بلدح فغلبوا على مياهه فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل بالماء اللي الرسول توضى فيه ومج فيه فصبه في البئر وأثر ماءها بالسهم قلبه بالسهم ثم اغرزه ففعلت فوالذي بعثه بالحق ما كدت أخرج حتى كاد يغمرني الماء وفارت كما تفور القدر حتى طمت واستوت بشفيرها يغترفون ماء من جانبها حتى نهلوا من آخرهم فارت ال... البير مية لحد ما طلعت بره وبقوا قاعدين على بره على شفيرها يغرفوا من ايه بدون ما ينزلوا دلو بحبل ولا شيء قال نجية بن الأعجم خلي بالك من الحتة دي دي جديدة بتاع الليلة دي وكان على الماء يومئذ نفر من المنافقين في مجموعة من المنافقين خارجين مع الجيش الجد بن قيس وأوس وعبد الله بن أبي وهم جلوس ينظرون إلى الماء والبئر تجيش بالرواء وهم جلوس على شفيرها فقال أوس بن خولة ويحك يا أبا الحباب اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول ويحك يا أبا الحباب أما آن لك أن تبصر ما أنت عليه أبعد هذا شيء يقول له إيه إيه رأيك بقى نبي ولا لأ قال وردنا بئرا يتبرض ماؤها فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدلو ومضمض فاه ثم أفرغ الدلو فيها ونزل بالسهم فحثحثها فجاشت بالرواء فما تقول فقال ابن أبي قد رأيت مثل هذا يعني ايه بتحصل كتير أيوة عادي عادي مش مشكلة بتحصل كتير عشان كده بقول الفايدة هنا بقى لا تنشغل بالمنافقين وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها لا يؤمنوا بها فما تنشغلش سيبك منهم وانطلق في طريق زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن أبي قد رأيت مثل هذا فقال له أوس قبحك الله وقبح رأيك وقبح من على رأيك مثل رأيك من على رأي مثل رأيك
بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب